مشاهدي الكرام سلام الله عليكم ورحمة وبركاته وأهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من الناس والسحر اسمحوا لي في بداية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين أن نرحب بضيفي الكريمين فضيلة الشيخ إبراهيم عبد العليم المعالج بالقرآن نرحب بك اهلا بك يا أهلا أهلا ربنا يحفظك أيضا نرحب ب- بأستاذ الدكتور عبد الله سيد أحمد أستاذ علم النفس بإحدى الجامعات المصرية نرحب بك يا أهلا دكتور وسهلا.
أحمد تشرفتنا آه، أعزائي المشاهدين كان في إحدى آه، يعني القنوات المصرية آه، يعني في برنامج من البرامج الكبيرة المهمة آه، التي تحظى بنسبة مشاهدة عالية بيت بيتك كان فضيلة الشيخ خالد الجندي كان قد قرر آه، في آه، حلقة ماضية آه، أنه آه، أعلن تحديا أن الجن لا يدخل آه، جسد الإنسان وأن أنه ليس هناك سحر أصلا يعني لا نعرف مدى يعني أو ما يقصده فضيلة الشيخ خالد آه، الجندي فإذا آه، ما تواصل معنا في هذا البرنامج الناس والسحر فبها ونعمت وإن لم يكن فهناك أي وسيلة نتصل بفضيلته حتى يبرز وجهة نظره للسادة مشاهدينا الكرام حرصا من قناتكم الناس على آه، الرأي والرأي الآخر وإذا ما كان لدى فضيلته آه، آه، أدلة آه، يعني آه، يسوقها آه، للسادة مشاهدينا الكرام وأيضا لضيوفي آه، في حلقات الناس والسحر ليردوا عليه فضيلة الشيخ إبراهيم آه، كنت قد شاهدت الحلقة على آه، عهدتك الشخصية وسمعت هذا الكلام من فضيلة الشيخ خالد الجندي يعني فبما آه، تريد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هو كان فضيلة الشيخ خالد الجندي آه، ذكر ان حاليا مفيش سحر خالص نعم ومفيش حاجة اسمها سحر يصيب الإنسان مم.
وذكر أيضا أن لا يستطيع الجن أن يدخل جسم الإنسان وقال ليس هناك دليل من القرآن ولا السنة مم.
على هذا الكلام ولكن هناك بعض أقوال أهل العلم وهذه الأقوال ليست معتبرة يعني ليست قوية يعني ليس هناك دليل من القرآن ولا من السنة وقال لك وهل قال بالنص تقريبا أتحدى أي إنسان يثبت لي أن الجن يدخل جسم الإنسان مم.
أو أن- أن أو أن هناك سحرا يصيب الإنسان يعني الحلقة مسجلة لديك نعم نعم نعم.
انا بحكم ان انا يعني الحمد لله على اتصال مع استاذ محمود سعد مم.
وكنت عملت معاه اربع مناظرات سابقه منهم واحده في البيت بيتك وثلاثه في ال MBC نعم اتصلت على طول باحدى الشخصيات الهامه في برنامج الاعداد في الاعداد فريق الإعداد آه.
فريق الاعداد بعد الحلقه مباشره حتى لو كنت سامع صوت الاستاذ مم.
محمود جنبي مباشره يعني نعم وقلت لهم والله انا مستعد آه، ناظر الشيخ خالد الجندي مم.
واثبت له بالادله الشرعيه هو او غيره مم.
ان الجن يدخل جسم الانسان وأن هناك سحر.
وان السحر يصيب الانسان طيب قالوا هنرد عليك ولم يصل رد حتى الان بعت رساله على التليفون الشخصي بتاع استاذ محمود سعد مم.
يفيد ان الرساله دي من ابراهيم عبد العليم مم.
وهو عارفني كويس جدا جدا بفضل الله بحكم اللقاء اه السابق بحكم اللقاءات طب سابقه يعني يعني في النهاية أنت تريد أن أن تبرز وجهة نظرك آه، والله- التي هي لديك الأدلة عليها لا يا استاذ محمد احنا آه.
بس نوضح حاجه مم.
ان الشيخ خالد قال على الملا هو ممكن يناقش اي حد نعم وانا شخصيا يعني بقدر اللي اتصلت بيهم وانا متاكد ان الرساله وصلت نعم.
وليس إيه، عموماً- وصلت لنا.
عموماً- وحتى الان يعني لو الشيخ خالد عاوز يجي ناظرنا او عاوز آه.
يجي يناقشنا على أي من باب حال- حتى يعني ال- من باب حتى يعني ابراز الراي وراي الاخر والله ان كان مع بس هو ده- الحق هو ده.
اخذناه وان كان معنا الحق نعم.
يعني اخذ يعني به أخذ به يعني هذه دعوة لفضيلة الشيخ آه، الدكتور خالد الجندي آه، لكي يشرفنا في الناس آه، والسحر آه، يعني آه، دكتور آه، يعني عبد الله اتفضل.
يعني آه، كنا قد توقفنا في الحلقة آه، الماضية عن أسباب الوهم يعني آه، لو نذكر السادة المشاهدين بها تفضل آه، وحضرتك آه، بالنسبة للوهم النفسي ليه أسباب كتيرة اتفضل.
وغالبا الشخص اللي بيصاب بالوهم النفسي بتكون شخصية حساسة جدا مم.
يعني الشخصية الحساسة دائما آه، بيبقى عندها نوع من الاضطراب أو القلق النفسي وبالتالي هي بتتوقع الإصابة بالمرض ويبقى فيه نوع من ال- الحساسيه المفرطه او الزائده. آه، كنا حضرتك اتكلمنا في ال- الحلقه الماضيه جزء ما وضحناهوش اللي هو سمات الشخصيه التي تصاب بالتوهم النفسي.
نعم.
وطبعا يعني يعني الشخصيه القويه عاده لا تصاب بالتوهم النفسي طالما الانسان يكون ايمانه بربنا سبحانه وتعالى قوي آه، شخصيته قويه عنده اتزان انفعالي عنده صحه نفسيه آه، بالتالي بيبقى مؤمن بربنا سبحانه وتعالى ويبقى عنده بعد من حته الوهم النفسي انما الشخصيه المضطربه دائما الشخصيه القلقه الشخصيه يمكن فضيله الشيخ اتفق معايا الايمانها ضعيف آه.
يعني شخصيه ايمانها بربنا سبحانه وتعالى ضعيف وحتى السحر يعني في القران مذكور ان هذا السحر ما يصيبش وما هم بضارين به من أحد إلا أحد، بإذن الله.
الا باذن الله سبحانه نعم.
وتعالى اذا العمليه ان هناك مرض داخل الشخصيه نفسه وهذه الشخصيه بتبقى ضعيفه جدا بحيث انها بتبقى حساسه ممكن تصاب بالوهم بالاضافه الى ذلك احنا عايزين نتكلم عن تربيه الطفوله او الطفوليه عند الانسان يعني التربية لها دور، التربيه النشأة طبعاً.
لها دور.
التنشئه عليها دور كبير جدا نعم. يعني اغلب الناس اللي عندهم وهم بيكونوا من عيله فيها وهم نفسي من اول الاب بيخاف على الص- الطفل جدا يقول له خلي بالك على صحتك لو حصل كذا ممكن ده انت لو عندك كذا هيجي لك كذا وبالتالي بيعيش في جو اسري آه، مهيأ للقبول او لان هو يبقى عنده وهم نفسي لان الاب والام هما الاساس بيوتروه بيوتروه دي نقطة النقطة الثانية لو كانت الأم عندها وهم بالتالي ينتقل إلى البنت بالذات يعني الأم الواهمة وزي ما احنا شفنا في حلقة كان واحدة تواصلت معانا وتواصلت في الحتة دي قالت أنا أختي بتجيلها إغماء أنا نفسي بعد فترة معينة حصل لي إغماء والدتي حكت لها قصة أو حكت لها قصة في هذا الموضوع وبالتالي هنا المنشأ الأساسي في التربية ولذلك احنا بنركز على التنشئة الاجتماعية لابد يبقى فيه نوع من الصحة النفسية يبقى في البيت.
اسباب الوهم ايه يعني قلنا واحد اتنين ال- ال- تلاته ال- السبب الاولاني اللي هي بعض السمات الشخصيه الموجوده في الشخصيه نفسها مم.
آه السبب النشأة؟
الثاني النشاه او التربيه الشخصيه الحساسه زياده عن اللزوم ال- الانسان اللي- البعد الإيماني؟
ال- البعد الايماني طبعا آه، ده اساسي مهم.
آه آه.
آه، مهم جدا نعم.
آه ال- ال- الشخصيه القابله للحق الذاتي يعني في ناس بيصدقوا لما يجي واحد يقول والله انت مريض انت تعبان او شاف حاله في نقول التلفزيون شخصية موسوسة أو آه شخصية شخصيه عندها ضعيفة.
الوسوسه بيبقى عندها نوع من انواع الوسوسه النفسيه وبالتالي بتبقى قابله لان تكون مريضه نفسيا دي وبالتالي اسباب تقبل- الوهم آه.
النفسي نعم طيب فضيله الشيخ ابراهيم نقول اسباب الوهم في المس والسحر بسم يعني الله.
آه، يمكن بعد اذنك يعني قبل ان ان أن تبدا آه، كان اتصل بينا اتصل بينا احدى الاخوات مره على الهاتف وحضرتك قلت لها الجن اللي عليك اسمه ايه في التليفون وهي في بيتها واحنا هنا في الاستوديو نعم.
ففجاه بتقول لك ما اعرفش كان اسمه جورج فقلت له خد يا ابني راح متكلم صوتها اتغير يعني هي ست بتكلمنا فجاه يتغير يبقى راجل وبعد كده رحت قلت ان ده وهم نعم.
عايزين نقول الاسباب للحاله بتاعتها دي ايه بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على عليه رسول الصلاة.
الله هو أولا أنا أختلف مع الدكتور عبد الله في نقطة وأتفق معه في نقطة نعم الاتفاق ان ال- ما تفضل به آه، دكتور عبد الله من اسباب هي فعلا اسباب حقيقيه ان الشخصيه دي بتكون اكثر عرضه للاصابه بالوهم مم.
ولكن ممكن انسان اصلا شخصيته قويه جدا ومثقف جدا ولم تتح له الفرصه للوهم خالص نهائي يعني ما تعايش مع حاله ولا تعايش مع اي حاجه خالص نعم.
ولكن ممكن يصاب بالوهم ممكن هو اصيب بمرض حقيقي والمرض ده كان فاجعه بالنسبه له فتخلص من هذا المرض وهو لا يعلم خرج منه بالوهم خرج منه بالوهم آه.
وده ممكن يصاب بها كثير من الناس ودي شفناها في مجالنا احنا فالانسان ممكن اي انسان عرضه للوهم حتى لو كان انسان قوي وحتى لو كان يعني انسان آه، ثقافته عاليه وكان نشاته منضبطه ولكن اللي اللي ذكروا بعض الاصناف اللي ذكرهم الدكتور عبد الله دول الاكثر عرضه للاصابه بالوهم نعم.
احنا عندنا بقى اشياء خاصه بالاصابه بالوهم واسباب الوهم تتعلق بثقافه عامه وتتعلق ببعض المعالجين وتتعلق بافعال شخصيه ده اللي هم اللي هم الرقاة والمعالجين بالقرآن نعم.
يعني الجزء الخاص بالمس والسحر نعم.
ما نرجع نعم.
بقى بالدكتور عبد الله نعم نعم خلاص هو قال ربنا الجزء يبارك- النفسي نعم اللي هو ربنا الخاص.
يحفظك اتفضل هي اولا بالنسبه لعموم الاسباب مم.
للحالات المصاب بها في مجالنا احنا اكثر الاسباب الاتي العنوسه مم.
اللي هو الفراغ بقى وال- والمسائل آه، المعروفه مستعجلة على العريس.
ايوه الضعف الجنسي المشاكل الزوجيه يعني احنا حتى دايما اكثر الامور دي بتجيلنا اكثر حد بيشتكي عنوسه ضعف جنسي مشاكل زوجيه وانت بالخبره يا شيخ ابراهيم مجرد ما تلاقي موضوع من الثلاثه دول تعرف انه وهم سلفا لا من مش غير ما مش- نكمل ب... لا هي من آه.
خبره اه بس طبعا لازم نعرف نشاه المرض يعني نعم.
لازم نشاه المرض وشكل المرض وتطور المرض لدى الانسان والحاله المرضيه اشياء اشياء كثيره جدا والاعراض اللي بيشتكي بيها ولكن هي دي اكثر الاسباب عموما ده من ضمن الحالات طب النشاه نفسها ليها دور زي ما فضيله الدكتور عبد الله تز- نعم.
تفضل استاذنا كبير اللي ان منها ما تربى عليه الاولاد من قصص وحكايات عن الجن ورعب الناس من الجن وهذا مخالف القران الكريم نعم يعني قال الله عز وجل وأنه كان رجال من الإنس يعوذون يعوذون به.
برجال من الجن فزادوهم رهقا نفس الآية دي تتكرر الآن بصور مختلفة مم.
تيجي تتكلم عن الجن الناس كلها تراب الله يرضى عليك بس افتح لنا سر غيرها دستور يا سيادنا آه يا عم الله يكرم حاجات بسم بقى الله رجع الكلام ده خفيف عليهم الكلام ده كله خلى الجن يتعاظم وخلى الناس تصاب برعب وخوف مسبق بقى عندها ثقافة تؤدي إلى الوهم من هذه الأشياء بقى أو أشد الأشياء بالإصابة بالوهم المعالجين ازاي يعني قصدك اشد سبب اشد سبب يعني السبب الرئيسي هم المعالجين بيوهموا اشد الناس سبب في الاصابه لدى الوهم للناس مم.
المعالجين انا هلخص نقاط بسيطه جدا يا استاذ محمد اتفضل.
النقاط دي في الاتي اولا العلاج الجماعي مم.
واحنا شرحناه تفصيلا قلنا العلاج الجماعي ده من اكثر الاسباب اللي يصيب الانسان بالوهم ان انا بشوف ده بيسرع وده بيتشنج وده بي... وده بيتجنن وده بي... بيشد عايز- شعره عايزين نقول بس للساده المشاهدين يعني ايه علاج جماعي اعزائي المشاهدين يعني احد الرقاة مثلا جمع 100 حاله 50 حاله 70 حاله وجاب ميكروفون وقعد يقرا على 50 60 حاله فده ممكن يعدو بعض بالوهم يعني ممكن ما يكونش عنده حاجه ويتوهمش هو ده الله قصدك يكرمك. بالظبط تمام اه من اشد الأس- الاسباب برضه الاصابه بالوهم طريقه الخنق انا بشرح الطرق اللي بتؤدي الوهم الطريقه اللي احنا شرحناها ان معالج يجيب مريضه او مريض ويجيب اشرب ويخنقه اه في احدى الحلقات ده اللي من هيغم- بدع المعالجين الله ي- ده هيغم عليه فتخيل حتى لو هو انسان سليم ممكن يغم عليه فيغم عليه الله يبقى انا مصاب بجن او مصاب بسحر وهو ما عندوش حاجه فيصاب بالوهم ايضا من طرق المعالجين اللي بتؤدي لصاب الوهم في طريقه اسمها البسمله ايه البسمله دي الطرق دي اصلا طرق مرضيه يا استاذ محمد بمعنى آه.
مريض يسترخي ويقول له قول ايه خد نفس وقول بسم الله اول واخره بعد ما طلعه ويقعد بقى نص ساعه او ساعه انا بي... اللي بيحصل اولا الانسان بيحس بتنميل فعلا وبقشعريره وممكن يشعر بالشعور بس عشان بالإغماء.
بيكتم النفس بالظبط آه.
انا قلتها لبعض زي تدريبات النفس اللي اتدربنا عليها زمان لما كنا بنبالين في الاخبار دي دي اولا آه.
آه. اولا لو افترضنا جدلا ان الجن بيتخنق لما نسمي ال- اسم الله عز وجل على على الهواء او على النفس اسمي على كل نفس ولا اسمي في اول الت- اللي اللي نفسه بس يعني انا باكل دلوقتي اسمي على كل لقمه واكل الاول واسمي ولا اسمي الاول واكل اسمي تسميه واحده ده لو حتى كلام منطقي يعني الشيء الثاني انا قلت لبعض المرضى طب انت اسمك ايه قال لي فلان الفلاني قلت له اجلس كده قول اسمك بس قول اسمك بنفس الطريقه جسمه نمل وحصل قشعريره وحصل آه، تعب في جسمه فالامور دي بتؤدي للانسان بتعب بتعب يعني شعور بتعب وهو ما عندوش حاجه فتثبت عند ال- هذا المريض او هذا الشخص انه مصاب بمس او سحر وهو غير ذلك برضك من طرق المعالجين ال- ال- الخاطئه اللي هو بيوجه للمريض اسئله الاسئله دي في حد ذاتها اسمها علميا اسئله يعني وهم مباشر بطريق غير مباشر ان هو بيفتح ليه مجال لمعرفه اشياء عن مرضه يقول له طيب انت لما بتسمع قران بتحس بكذا طب بيحصل لك كذا يبتدي يضيف له يعني اسئله هو بيعملوا مقدمات بالظبط.
بيهيئوا بيعملوا تهيئه الله يك... جديده من عنده تهيئة للوهم.
اه طب لما يسمع كذا استحمل اتحمل كذا آه.
آه. التهيئه دي بتخليه هو يخش في مود اقوى وبيساله في اسئله هي ملهاش داعي اساسا بره الموضوع خالص بل بتثبت عنده اشياء من الوهم من اشد الاسباب لدى المعالجين تاليف الكتب اللي استفاض بيها بعض المؤلفين انتشرت في جدا الشغل القصص دلوقتي في القصص نعم اللي هي عن الجن وحكايه الجن وانت خرجت ليه وانت دخلت ليه وجيت منين نفس الشيء اللي هو الحوار اللي بيدور بين الله الجن يكرمك.
وبين المعالج الله يحفظه آه.
آه. نفس الشيء الاستفاضه من المعالج مع الجن والاهل قاعدين ويتكلموا في كلام هو ملوش اي علاقه خالص وانت ايه موضوع جد ويقعد بقى يحكي له في حاجات يقعد ساعة- ساعتين يتكلم مع الجن وطبعا المريض بيسمع كلام او اهل المريض بيسمعوا كلام بيؤدي بيهم وبغيرهم بالاصابه بالوهم في تاني اه ده في كتير جدا يعني آه.
آه. من اهم ال- الأس- اسباب الاصابه بالوهم بردك اللي هي ربنا يحفظك اللي هي في طرق من طرق النصب باستخدام بعض المعالجين النصابين يعني كان في مش معالج الرقاة الشرعيين لا لا لا لا كان في معالج ده يعني للاسف يعني له نصيب من اسمي مم.
ده ليه طريقه في ال في ال في النصب يروح جايب مريض يحط في دشه ملح وحته صوديوم اه وهو قص او بخور جاوي ويحط الصوديوم كده ويفركها يكون هو مداريها ويقول له طب خليك خلي بالك طب انفخ فيها ده مش عارف ايه المريض بيحس باشتعال ودي شرحناها في كذا حلقه يعني آه.
بيحس اللي- اللي هي باشتعال لما او سخونه في مادة- ايديه مادة كيميائية مع مادة كيميائية كيميائية.
بتولع.
بالظبط آه.
يحس باشتعال او سخونه في ايديه او يقول له فهم منديل طبعا هو مش شايف الصوديوم ان هي قطعه بسيطه جدا فالمريض ده يقتنع ان كان في شيء وهو خرج الجن ده او ولع الجن ده عن طريق الدخان اللي عن طريق طلعت ولا اي الدخان حاجه بقى.
فللاسف يصاب بوهم ويستمر في هذه الحاله مرات ومرات ومرات طب بجانب- ممكن ممكن الشيخ ابراهيم الوهم يحصل آه، لبعض السيدات نتيجه هروبها من مسؤولياتها اه طبعا يعني طبعا.
مثلا طبعا.
ايه آه، هي ع- مش عايزه تطبخ ولا تنظف ولا تكنس ولا مش عارف تعمل ايه الحاجات دي نعم.
فبتروح شايفه حاله من الحالات العلاج دي زي الجماعي ده اسمه است... ده اسمه تمثيل مش وهم ما اه ده بتعمل ايه استدعاء.
بقى تروح هي ايه متقمص ان عليها جن عشان ي- يريحوها وتقعد كده جنب الحيط وياكلوها ويشربوها وتعيش بقى الحياه المؤاخذه في الحالات لما تجي لك حاله الجن يقول لهم مش هخرج غير لما تجيبوا لي مم.
عقد طب لو ما جبتوليش مثلا بيتزا انا هتعب اه والله بيتزا طب جيبوا لي جيبوا لي النهارده يعني سمك آه، أو ديك رومي سمك يتيم كذا، زي أو ما ديك حضرتك رومي.
قلت. آه.
يعني اشياء من هذا القبيل يعني فده اسمه تمثيل وليس وهم طيب.
كويس كذلك الاستعانه بالجن او ما يسمى بالاستعانه بالجن ان هو بيعتمد على كلام الجن فالجن بيكذب عليه يقول له فلان مب- ممسوس وهو مش ممسوس فلان مسحور وهو مش مسحور فبيشخص خطا وبيشخص عن طريق الجن وهذه من اهم اسباب الاصابه بالوهم يعني ايه لكثير سنه من الناس.
الجن بقى يعني يعني الجن بيحضر مثلا وهو بيساله فيها لا- لها نوعين يا استاذ محمد اه النوع الاول ان هو يكون متخيل مع جن وانا قابلت اكثر من معالج يعني ايه أو أكثر متخيل من- مع جن اللي هو مين الراقي الراقي ولا لا، ال- اه الراقي الراقي تمام لها نوعين اما ما عرفش يكون- يفرق ان ده وهم وده حقيقه لا لا اما يكون مع جن فهو بيعتمد كلية على كلام الجن هو بيسأل الجن والجن يقول له ده في كذا ده اللي عملها له الشيخ ابراهيم ده, ده ده أيوة.
السحر موجود في المكان الفلاني بيكذب بقى آه، بالظبط كده آه.
آه. فهو بيصدق كلام الجن يقول لهم انتم مصابين بسحر او مصابين بس واي مريض يا استاذ محمد اي مريض رايح عياده الطبيب هو مسبقا عنده استعداد لتصديق الطبيب نعم.
انا رايح لطبيب قلب يبقى اذا انا عندي احتمال مهيأ يكون نفسياً عندي إنه يتقبل مرض القلب.
التعليمات، نعم.
انا جاي لمريض هو مهيئ نفسيا ان هو ممكن يكون عنده مس او سحر طب نكمل بسرعه عشان نرجع للدكتور آه، عبد الله عشان نقول العلاج بقى ايه عشان نخلص بقى قصه الوهم دي ما هو النهارده ده, ده اتفضل.
الاسباب دي هو في- مهمه جدا اه طب قول في بقى.
تعليق آه.
حضرتك اتفضل.
يعني ليا تعليق مهم في الكلام الشيخ ابراهيم راجل فاضل الله يحفظه.
وضح حته مهمه جدا وانا اتفق معاه فيها ان في ضحايا للمعالجين آه، كتير جدا وبالذات الرقى وبعدين اللي بيحصل بتجد مريض وهم نفسي مشخص في الطب النفسي معروف في علم النفس نعم.
مريض الوهم احنا يعني تشخيصه اسهل ما يكون لانه بيشتكي من حاجات لما تيجي تحط هذه الحاجات في المنظور الطبي يعني لجنة او النفسي الأطباء النفسيين تجد دي أعراض آه, اه اه أعراض معروفه سهلة.
لكن آه.
اللي بيحصل ال- الناس الضحايا دول آه، زي ما قال الشيخ ان ممكن يروح لمعالج والله يقول له انت آه، لابسك جن يفضل طول عمره حضرتك هو متوهم هذا بس بصعوبه جدا انه يعالج حتى هو لو بيروح للطبيب النفسي او لاخصائي علاج نفسي بيجد نفسه ان هو عايش زي ما قال في دوامه مش قادر يخرج من هذه الدوامه لذلك انا يا ريت يعني ال- الانسان قبل ما يحكم يروح يشوف ي- يشوف المنظور النفسي يشوف الطب يراجع النفسي يقول الطب عليه النفسي ايه بيقول.
يراجع دي نقطه النقطه الثانيه يمكن علاج الجماعه احنا اتكلمنا عنه ال- الحلقة اللي فاتت.
الأسبوع- مع الشيخ الاسبوع عبد الماضي الرحمن، نعم.
مع الشيخ عبد الرحمن كان مع- آه، مع مع ال- الشيخ الشيخ ابراهيم آه.
هو لكن العلاج النفسي الجماعي هو موجود في علم النفس موجود ومأخوذ به هو مش مستبعد لكن ليه حالات معينه يعني في علاج جماعي في علاج بالعمل في علاج بالم... في آه، باللعب في كذا كذا كل نوعيه من يعني الطفل ليه علاج علاج الطفل باللعب في علاج بالعمل بعض الشخصيات أنا بستلزم في- الأمر لكن دكتور احيانا إنك عندما أنت تقعد تصبح تتجنب الحالات الحالات المشابهة.
آه، اه مشابهه اه, آه.
آه. انما ما اجيش انا مثلا مجموعه من الاشخاص آه يعالجوا بالطريقه اللي كان عرضها الشيخ ابراهيم وهو نفسه نقد هذه الطريقه ان انا اعالج مجموعه كبيره من الاشخاص في حدود آه، م- 100 او او حتى 20 او 30 بالعلاج بالقران الجماعي وموجودين في جو ممكن آه، بعض الناس يصابوا من لانهم بيشوفوا حالات تانية بيشوفوا واحد بيرتمي واحد بيحصل له اغماء واحد بيحصل له صرع وبعدين الخلط الوارد بين الصرع النفسي وبين التباس الجن نعم ودي طب- حته طب واضحه ناخد جدا.
باقي الاسباب مع الشيخ ابراهيم عشان نرجع للعلاج نحضر مع حضرتك العلاج اتفضل، اتفضل.
بعد الاسباب اتفضل يا شيخ من اهم الاسباب ربنا يكرمك يا استاذ محمد عدم تعاون الرقاه مع المعال... مع الاطباء النفسيين لان المفروض يكون في اتحاد يعني المفروض يكون في اتحاد في بين التقاء الاثنين.
مع بعض لازم يقعدوا لازم ي- يدردشوا مع بعض المشكلة- يعملوا ابحاث مشتركه المشكله ان المريض هو اللي تايه يعني عفوا لو كان الطبيب ما عندوش درايه بالعلاج بالرقيه ومسائل الجن والمس والسحر هيشخص كل حالات اللي هتجيله على انها حالات نفسيه ولو كان الراقي ما عندوش درايه بالامراض النفسيه والاعراض النفسيه هيشخص كل حالات اللي بتجيله سحر.
على انها سحر ومس وعين فلازم الاثنين يلتقوا منفعه للمريض لمصلحة نفسه- المريض.
لمصلحه نعم.
المريض نفسه فعدم علم الراقي بال بال بالاعراض المرضيه الاعراض النفسيه دي بتؤدي للتشخيص الخاطئ وبتؤدي اذا للوهم ال- الشخصي لدى الانسان كذلك من طرق المعالجين بردك اللي بتؤدي للوهم اللي هي بيجيب البدع مر- بقى.
اه بدع آه.
بيجيب مريض كده وقفه لو فيك سحر تعالى قدام فيك مس تعالى ورا انا عملت الاختبار ده مع الاف الناس دون شيء يقف يقع اه والله يقف كده غمض فهيميل ورا هيقول قدام عدم اتزان فيقع فيقول له بس انت كده مصاب خلاص هو بتثبت عنده الفكره ان هو مصاب فدي من من اكثر هو جاي الأسباب.
سليم انت وهمته انت وهمته هو بيصدقك اساسا ان هو جاي مسبقا ودايما اي شخص بيعاني من اي مشكله هو بيتمنى يلاقي لها سبب بيتمنى يلاقي لها سبب فانت مجرد ما بتقول له انت عندك شيء هو خلاص بيتقبل هذه الفكرة.
بيخاف نعم لكن لو انت قلت له ما عندكش حاجه ما بيخافش مش كده لا بيخف بس لو اقنعته بيها اه، لو تمام.
اقنع... وده لسه هنتكلم عليها في في علاج ده, ده الوهم.
يمشي كده نعم.
يقول لك ده الدكتور ده مش نافع ده الشيخ ابراهيم مش نافع الله يبارك.
لانه قال انه ما عندوش حاجه نعم، ممكن آه، والله.
ممكن نعم.
اتفضل في بقى الاقاويل او الاقوال المنشوره من المعالجين ومن العامه اللي بتدمر نفسيه الشخص وبتخليه يعيش طول عمره موهوب موهوم اللي هي ايه يقول لك السحر السفلي ملوش علاج
اه يبقى خلاص ده انا عندي سحر سفلي يبقى أنا خلاص عندي- انا كده عندي سؤال عنه هنا يا شيخ ده ابراهيم اكتر من 20 30 سؤال اه كمان يعني السحر اه السفلي.
يعني لا هي مئات الاسئله بس بيقول لك زوجي اصيب بسحر سفلي من واحده معدومه الضمير وشتمتني وهنتني وزوجي لا يرى الا هي ولا يقربني ولا يهتم بابنه ماذا اعمل؟ اه ان شاء الله ارد عليها بإذن نرد الله.
عليها نقول اتفضل.
فاصابه الناس يقول لك ايه ده سحر سفلي يعني ايه يقول لك ملوش علاج في بعض المعالجين بيقولوا كده هذا مخالف لقول النبي صلى الله بس في عليه ناس وسلم بتقول لك له علاج سفلي برضه انما لا.
بالرقى ما لا ينفعش علاج من الشر ما هو دي للاسف اه والله يا أستاذ يعني محمد.
المعت- معتقد عندنا في الصعيد يقول لك ايه السفلي ما يتفكش الا بسفلي محمد والله من الاشياء اللي بيحزن لها الانسان تخيل لما يجي لك شخص ويجيب رجل في البيت ويقول له لازم بنتك تتعالج سفلي عشان تخف ان عندها سحر سفلي اه ويغلق عليهم باب يزني بنته لا حول ولا قوه اقسم بالله العظيم والبنت اصلا بتكون موهومه كمان تقول له يا اخي ما كانت تموت ايهما اهون يعني الناس بقت تفرط في عرضها كده بسهوله النبي صلى الله عليه وسلم قال بالنص ما أنزل الله من داء إلا ما أنزل الله من داء إلا أنزله دواء دواء علمه من علم وجهله من جهل وفي رواية فإذا صادف الدواء الداء برئ بإذن الله وبعيدا عن ده كمان خلينا في, في, في الشرك الاصغر والاكبر والحاجات دي يا شيخ ابراهيم يعني يعني ايهم افضل انت انت ان أن تظل تموت على مريضا التوحيد أن تموت على التوحيد ولا انها وأنت مريض تذهب ل- وتأخذ أجر.
ل- ل- ل- لمشعوذ ودجال وتموت على الكفر وتشرك بالله نعم, نعم ربنا يحفظك طيب اتفضل يعني بس سريعا بس كذلك- عشان وقت نعم.
الحلقه عشان صلاه الساده المشاهدين.
كذلك اعتقاد البعض للاسف بقت امر شائع وبرضك السبب المعاجين يقول لك لو جن خرج او اتحرق لازم يجي حد من عيلته ينتقم تلاقي الموهوم كل شويه ده عمه جه ده خاله جه ده هو الجن انت متخيلين ان معيشه الجن زينا هو الجن ده خلاص هو موكل بالشخص ده الشخص ده شفي وعافاه الله عز وجل انتهت المساله ولا عمه هيجي ينتقم ولا خاله هيجي ينتقم زي ما الناس متخيله الكلام ده اصلا كلام اكثره وهم وهم وهم يعني فالمريض انه ان عولج بقدر الله سبحانه وتعالى وخرج منه المرض خلاص المساله انتهت بفضل الله سبحانه وتعالى نعم.
بس هو يحصل نفسه او يقول لك السحر بيجدد نفسه جدد نفسه يبقى ان شاء الله هي ماكينه هو في ناس بتجينا أ- أ- أ- اسئله كتير يا شيخ ابراهيم يقول لك السحر انا رحت للراقي خفيت بعد شهر اتجدد هو اللي بيحصل يا استاذ محمد ده اللي احنا اتكلمنا عنه في الحلقه قبل الماضيه ان هو اسمه زوال او انتهاء المرض وبقاء العرض هدي مثال بسيط جدا انت ماشي في شارع اخر مثال بقى عشان نرجع اخر للفضل.
مثال اتفضل انت ماشي في شارع عزك الله او اي انسان ماشي في شارع والشارع ده ضلمه وكان دايما بيمشي فيه ما كانش فيه اي مشكله فجاه طلع عليه كلب او قطه خربشته هو اصيب برعب وفزع شديد جدا المساله انتهت اهي هو اتخربش في قد ايه في نص دقيقه او في 20 ثانيه هو كان بيمشي من الشارع ده مرارا وتكرارا من غير من غير خوف بعد كده كل ما يمشي من الشارع الشارع، ده آه.
هيخاف مع ان المشكله انتهت لكن اعراض المشكله باقيه كما هي فممكن الانسان يكون عنده مشكله تنتهي لكن خوفه من المشكله ترجع وخوفه من المشكله تتجدد تاني يلاقي نفس الاعراض جات له طيب عايزين ناخد علاج الوهم دكتور عبد الله عشان نتلقى اتصالات الساده المشاهدين الكرام اتفضل والله هو علاج الوهم الاول ان نتخلص من افكار كتيره موجوده عندنا وموجوده في الثقافه للاسف نعم.
الشديد يعني ال- تجد المريض مريض وهم وانا يعني هو المريض مريض نفسي ايا كان حتى لو كان هو قال لك انا ملبوس او كان هو مريض نفسيا لان نفسيته بتبقى في حاله سيئه نعم.
آه، بالنسبه لعلاج الوهم في اكتر من طريقه ويمكن طريقه اول طريقه اللي هي العلاج الوهمي في هذه الحاله المريض بيكون ما عندوش حاجه آه، جسميه فيزيكال يعني جسم آه، سليم.
عضوية يعني.
اه ولكن هو بيشتكي من الم عضوي ويقول لك انا عندي قلب بنديله يعني في كبسولات وهميه ما فيهاش اي نوع من انواع العقار او العلاج النفسي لا او العلاج البدني لكن هو بتتوقف على قوه شخصيه الطبيب المعالج نعم.
لما بيقنعه والله كذا كذا بيبدا بياخد هذا العلاج الوهمي عباره عن كبسولات وهميه في الواقع صحته ممكن تتحسن بس الطريقه دي لها عيب عيبها انها مداها قص- قصير يعني آه.
آه. يعني م- سلبياتها ان هي مداها قصير ممكن تحصل انتكاسه المريض يرجع اصاب تاني بالوقت بالتوهم.
اه في طريقه تانية وهي دي افضل اسمها طريقه التحويل تحويل يعني ايه ان انا المريض بالوهم دايما متمركز حول نفسه 24 ساعه بيفكر ان هو مريض وان هو يعاني حاصر نفسه في اه المشكلة.
حاصر نفسه في يعني دائره نقول أول طريقة إيه يا دكتور؟
والتمركز أول طريقة حول- إيه؟
آه، آه، طريقه العلاج الوهمي اول طريقه العلاج الوهم اه الطريقه الثانيه اللي هي طريقه التحويل تحويل، آه.
ان انا ب- المريض بتحوله بالو- من الت- اه من الحصر بحوله اللي هو مثلا فيها ده.
آه، احوله اقول له والله لا تلعب رياضه لا تسلك سلوك بحيث ينسى إيه، يقرا قران يغير إيه، المكان، آه، يغير- ي- يغير مكان يغير- آه.
يلتزم بنواحي ايمانيه يلتزم بشيء معين بحيث يبقى في تغيير ممكن ت- ر- رحلات ترفيه يبقى في تحويل ودي طريقه في طريقه تانية ولكن طريقه التحويل برضو احنا ما بنستخدمهاش مع كل الناس يعني في بعض الشخصيات بتبقى عنيده آه، تبقى مجادله دي لها طرق اخرى ايضا في طريقه تانية لها عمليه خفض القلق خفض القلق والتوتر النفسي ودي طريقه اثبتت فعاليتها في الابحاث العلميه خفض القلق يعني المريض بالوهم دايما بيبقى عنده نسبه القلق عاليه الانكزايتي عنده مرتفع جدا دايما بيشعر بحالات قلق اكتئاب نفسي اضطراب كل هذه الحالات احنا بنحاول نخفضها عن طريق آه، تمارين الاسترخاء هي موجوده في العلاج النفسي عندنا موجوده الاسترخاء كطريقة من طرق الاسترخاء العلاج.
آه، أو الاسترخاء كعامل بيبدا مساعد يعني.
بي relax يبدا المريض بيسترخي بياخد نفس كذا بيبت... بحيث ان في متخصصين في هذا العلاج او في العلاج بالاسترخاء ودي بتدي له نوع من انواع الراحه النفسيه في طريقه رابعه اللي هي العلاج السلوكي وده علاج موجود بحيث ان انا بعالج المريض سلوكيا بيعمل عمليه تعديل في سلوكياته في جلسات نفسيه بتتعمل للمريض الجلسات النفسيه دي بيبدا المعالج النفسي بيتحدث مع المريض بيحاول يشوف المشكلات النفسيه اللي موجوده عنده السلوكيات السلبيه يحولها الى سلوكيات ايجابيه في غالب الامر بيبقى المريض عنده بعض السلوكيات السلبيه بت... هذه السلوكيات السلبيه بتكرس التوهم النفسي عنده فبيبدا يشعر بالتوهم اكتر بنبدا احنا نعمل عمليه تعديل لبعض هذه السلوكيات الى سلوكيات ايجابيه وتبدا حاله المريض تتحسن فعلا.
تمام.
آه، احدث طريقه في آه، ال- نظام البرمجه اللغويه العصبيه ان ال بي ودي طريقه حديثه جدا مستخدمه زي إيه بقى؟ يعني يعني دي شرح بقى للسادة المشاهدين.
اه دي بطريقه بيبقى في برامج خاصه هذه البرامج عباره عن البرمجه اللغويه العصبيه بيبدا يتعامل مع المريض عن طريق هذه البرامج طبعا ليها system معين نعم.
بتؤدي الى نتائج طيبه في طريقه تانية ال- اللي هي بقى اللي اتكلم عنها الشيخ اللي هي العلاج الديني والروحي يعني يعني ما ما انا ما فهمتش برضه يعني يعني بتعامل المريض ازاي؟ ال ان بي دي ال ان بي دي ل- نظام يعني- معين هذا النظام ايه بقى يعني بيسا- ما احنا نفسره بس للساده المشاهدين والله هو تفسيره في يعني بيبقى فيه طرق يعني في برامج معينه آه.
هذه البرامج المعينه بتستخدم حديثا في يعني على العلاج.
سبيل المثال ممكن يعمل ايه؟
على سبيل المثال بنديله مثلا سيستم معين نظام معين بيمشي عليه بنطبق عليه برامج لغويه معينه آه.
بحيث ان انا بشوف ال- الجهاز العصبي بتاعه وابدا اعالجه بهذه الطريقه بتاخد جلسات مطوله بيبدا يتحسن شيئا فشيئا. في طريقه تانية اللي هي ودي برضو يمكن آه، ال- العلاج الروحي وده مهم جدا. العلاج الروحي طبعا لابد وصلنا للشيخ ليه- إبراهيم.
اه وصلنا احنا برضو المريض النفسي لازم يبقى عنده ثقه في نفسه لازم يبقى عنده ايمان بربنا سبحانه وتعالى لابد ان يصلي يستعين بالصبر ويستعين بالصبر والصلاه كل هذه الاشياء مطلوبه اذا العلاج النفسي للوهم ليه طب دكتور طرق كتيرة دكتور سؤالي تتماشى.
سؤالي.
اتفضل آه، آه، يعني ذهبت الى الطبيب النفسي او ذهب الى الطبيب النفسي عام وراء اخر وراء اخر 10 سنوات 15 سنه كلما ذهب الى الطبيب النفسي يعني تحسن بنسبه 50% وانتكس مرات اخرى وهكذا كلما ابتعد رجع المرض طيب هل لو طولت المساله شويه لدى الطبيب النفسي آه، تعتقد وانك انت حضرتك ممكن تحوله مثلا تقول له طب روح ش- راجع راقي هو شرعي هو اولا يعني, لا يعني ال- سؤالي ال- آه، هو- ممكن تحول مريض لديك ممكن بتحصل 10 سنوات لا- 15 لا سنه بتحصل تقول له بتحصل طيب طيب. لكن خلاص.
في حته هنا مهمه اقول لحضرتك يعني غالبا التوهم بيحتاج لفترات طويله علاج بالظبط.
انا ما اقدرش اقول له سيب العلاج النفسي
لكن بتقول له وهو لكن آه بيتعالج يعني ممكن العلاج تروح النفسي تراجع آه ف- العلاج النفسي مطلوب جدا آه.
لكن انا دايما انصحه ان هو يقوي النواحي الايه الايماني الايمانيه يعني.
عنه.
خلاص وراجع راقي شرعي وهو بيتعالج نفسيا يمكن المسائل ت- تكمل بعضها طيب معنا معنا اختنا آه، أم- آه، فاتن من السعوديه السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي ألو تفضلي نسمعك تفضلي إيه، لو سمحت الشيخ
معاك الشيخ ابراهيم اتفضلي اتفضل حضرتك السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته آه، جزاكم الله خير على البرامج وأجعل في ميزان حسناتكم يا رب وجزاكم أنا عندي حالة عندي حالة جت لي هذه الحالة أول ما وضبت على قيام الليل نعم سامعني يا شيخ؟
اه بس سامعني؟
ت- ارفعي صوتك قليلا يا اخت فاتن ارفعي صوتك قليلا
جت لي الحالة هذه امم أول ما بديت أقا- أحافظ على يعني قيام الليل زي ما كنت في رمضان امم بديت يعني لما أصلي أجي أصلي أدوخ امم فما أحس بنفسي يعني لما أكون أصلي أنه شوي كذا في الدقائق كذا بعدين أصحى امم ويجيني زغلله لما اجي اقرا بالقران مثلا خاصه لما اقرا سوره البقره والكهف وسوره النحل والايات اللي فيها ذكر الرزق وال- وذكر الشياطين والعياذ بالله.
امم وبعدين صرت احس ب- يعني لما اقرا سوره البقره اشياء كذا كانها شراب تمشي في جسمي امم
و- ويجيني يعني زي كذا حراره بالسجان وانتفاخ فيها وتفرق الصدري والشعر وصداع الصوت مش يستمر واضح.
الصداع ما يصير الصوت من مش بنادول ولا اي مخفضات مع حراره مع مم.
حراره في الراس امم فيعني مرة تجي ومرة تجي الأشياء هذه يعني كلها مرة لا بعضها وبعض الأحيان يجيني وجع بأسفل بطن كذا يشد على أسفل امم ويت- ويتنقل بين الأرجل وبين الظهر مم.
وبعض الأحيان يصير بال- بالأكتاف والدورة صارت عندي يعني كانت أول طبيعية صارت غزيرة مرة يعني ك- يعني أشد من أيام ال- النفاس امم بعدين الحمد لله يعني شو اسمه أنا قريت رقية للشيخ عايض القرني امم الحمد لله يعني تحسنت كثير عليها بس الحين باقي عندي ال- تساقط الشعر امم وباقي عندي تجيني حتى يعني كاني حاطه فلفل بالانف اطراف الانف وبالراس حتى فظيعه جدا يعني في حراره كان في فلفل كذا طيب طب يا اخت فاتن آه، يعني آه، انت رجعتي اطباء آه، يعني اطباء في التخصصات الطبيه المختلفه لا لا لا انا ما ماشي.
را- انا ما فيني شيء طبيا ما فيني شيء اه راجع راجعت انا يعني ما فيني شيء طب ترجع بعدين جتني كمان مع نفس هذه الحاله جتني يعني من العصر والصوت لحد مش واضح.
العشاء أنا- اكره ال- البيت يعني احس اني مخنوقه ما اقدر مم.
اقعد في البيت طيب انا يعني هشرح ما- هو, هو يا اخت فاتن هو يمكن الشيخ ابراهيم ما سمعش آه، آه، يعني قوي لكن انا هقرا هقرا ما تيسر م- وان انا فهمته من حضرتك هي اول ما بدات قيام الليل في رمضان اللي فات بدات آه، آه، تجي لها دوخه وهي بتصلي وزغلله لما بتيجي تقرا وخاصه سوره البقره مثلا والايات اللي فيها الرزق مثلا والسحر وحاجه كده انا فهمت ده آه، بتعاني من بعض الامراض العضويه او ارتفاع حراره الجسم وبعض الالم والدوره آه، صارت غزيره وقرات رقيه للشيخ عبد القرني بدات تتحسن قليلا في اسئله اختلفت السمنه طيب اختنا الكريمه في تثاؤب شديد آه، اثناء القراءه لا هي مش معانا هي مش معانا طيب, طيب، خلاص هو يبقى دي واضح.
حلقه معنا نعم.
ام زينب آه، من اكتوبر السلام عليكم وعليكم السلام ايه يا فندم عفوا اللي طلع عليك اتفضلي آه ممكن اكلم الشيخ مع حضرتك الشيخ اتفضل آه انا حضرتك آه، انا من فتره حوالي 8 سنين كان بيحصل لي كوابيس وانا نايمه نعم الكوابيس دي عباره مش عن حلم عباره عن مسكه نعم.
بحس انها ممسوكه آه فبدات تخف معايا وتزيد لحد فتره قريبه لحد الايام دي بتحصل لي كوابيس وانا نايمه بحس ان انا بمسكه بس بقوم بحس اني مخنوقه او كده من قومه يعني كل قد ايه بيجي لك كابوس حضرتك؟
يعني كل فتره بس الايام دي قلت معايا ليه لاني بقيت اقول يعني كنت بقول القران قبل ما انام وبصلي وكده نعم بس قلت بقيت اقول دعاء اللي هو بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئا في الارض ولا في السماء وهو علي العظيم هو سمير عليم هو سامع نعم اه من ساعه ما قلت الدعاء ده ما بقتش يحصل لي المسكه دي خالص طب ما طيب، شاء الله الحمد لله خلاص تمام عملتي يعني.
فلزمك اه الحمد لله بس في مشكله تاني نعم ان انا اتفضل حضرتك كل ما اجي اتخطب آه، خطوبتي تفركش قبلها بيوم بالظبط بيوم بالظبط بالظبط يعني انا حصل لي حوالي مرتين دلوقتي غير الخطوبه اللي مثلا غير التقديم اللي بيحصل وبيفركش من غير تقديم طب اختنا انت اسمك ام زينب اسمي زينب اسمها زينب زينب عفوا زينب آه.
طب اخت زينب نعم حضرتك عفوا اخر خطبه آه.
اتفركشت ليه؟
بص الاثنين بصراحه بدون اسباب حتى لو في الاسباب اللي هي الاسباب العاديه جدا يعني, يعني معلش سامحيني يعني هو اتفضل.
انت اللي فركشتي ولا هو؟
لا الاثنين من نح- منهم هما منهم هم آه.
يعني هو جه اتصل قبل الخطبه بيوم وقال لكم بيوم.
السلام عليكم مش جاي؟
بز... لا قال ايه احنا احنا مش متفقين اول واحد لان ما كانش ليا ما كناش نعرفه قال احنا حاسين احنا الاثنين مش متفقين فمش هنقدر نكمل طب هل فعلا كان في عدم اتفاق بينك وبينه؟
آه لا هو كان آه، كنا احنا لسه ما خدناش الوقت اللي هو نعرف اتفاق او لا لان كانت المده اسبوع بس قبل الخطوبه اه يعني ما طيب.
لحقوش مع بعض طيب ال- اللي قبليه لا اللي قبليه كان في بينا عيشه وان هو يعتبر قريب وكده نعرف بعضنا من زمان وانا كان نفسي ان احنا الاثنين نتجوز بعض وكده يعني طب كويس بس اللي حصل المشكله من بابا مشكله يعتبر يقولوا ماديه مع انها ما كانتش ماديه ان انا اعرفه منه هو من لكن هو كان متمسك بيكي متمسك بيا لحد الان بس بابا رفض فجاه شكرا خليكي معانا طيب اسماعيل.
الدكتوره ع- الدكتوره معلش يا زينب نعم.
الدكتور عبد الله زينب.
يسال حضرتك استاذ زينب من نفسه ماشي اقفل بقى حضرتك لا لا خليكي معانا خليكي معانا ها.
okay ماشي.
لا اخت زينب اهلا بيكي اهلا بحضرتك آه كنت اسال حضرتك آه بالنسبه للكوابيس اللي بتحصل لك دي آه لا لما انت مثلا بتروحي تنامي هل بتكوني زعلانه او منفعله ولا بتحصل لك في ظروف عاديه بصرف النظر بالعكس بظروف عاديه وانا انسانه مرحه جدا يعني مش طبعي غامض طيب عندك آه، يعني بالنسبه للاسره وضع الاسره المشاكل لا لا الاسريه خالص بالعكس خالص كلهم بيحبوني هنا وعيله كويسه يعني مم. طيب شكرا نعم. شكرا شكرا شكرا أول كده شكرا يا استاذ زينب آه، شيخ ابراهيم نرد طيب آه، طيب هو بالنسبه يا استاذ محمد اه هو ما- كان ما- هناخد محمد بس عشان على الهاتف الاخ محمد السلام عليكم وعليكم السلام اتفضل ايوه انا عندي اخويا تعبان جدا بقاله ثلاث سنين شفاء الله وعافاه شفاء الله وعافاه والف سلامه ليه نعم شفاء لكن الله وعافاه والف سلامه ليه اتفضل عايزين بس رقم بتاع الشيخ ابراهيم طيب خدوا من الكنترول يا استاذ محمد خدوا من الكنترول شكرا طيب تعبان من ايه مش طيب من ناخد إيه؟
استاذ محمد طيب ناخد بالنسبة- الاستاذه جيهان طيب اخر اتصال معلش طيب السلام عليكم
آه، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي آه، من فضلك بس أنا كنت عايزة أسأل فضيلتك تقولي مم.
اتفضلي في حاجة اسمها خدام صور القرآن يعني أنا كنت بروح لواحدة اسمها ايه؟
خدام ايه خدام ايه يا جيهان
بص حضرتك أنا بسأل على حاجة أنا آه.
كنت بروح لواحدة ب- ب- هي بتقول إنها ب- بتعرف تعالج الحالات اللي زي دي تعالج مثلا ال... ال... آه، تفسر لك الأحلام تقول لك لا قدر الله لو أنت مربوط أو في الحاجات اللي إحنا بنسمع عنها تمام فكانت مدياني آه، صور قرآنية مم.
آه، اقراها آه، مثلا مثلا على سبيل المثال مثلا مم.
آه، سورة آه، سورة طه تقرأ آه، و- ويتقال صيغة معينة يا قدام هذه السورة الشريفة كذا كذا كذا ومفروض إن مثلا آه، تتقال بعدد معينة قبل صلاة الفجر مثلا على سبيل المثال آه، سورة آه، الشرح آه، سورة آه، وح- و- بالذات بالنسبة بقى للمشاكل آه، فهمنا اه اتفضلي اه آه، اتفضلي ما نعم بينها وما بين زوجها مم.
لو مثلا الراجل ما بيقربش ناحيه زوجته او مش عارفه الحاجات اللي بنسمع عنها فالحاجات دي فعلا آه، هي فعلا صحيحه وفي فعلا لكل سوره من القران ليها خدامها ولا الكلام ده يعني ده جالوش عوزه شكرا شكرا اختي اتفضل يا شيخ إبراهيم. عايزين نرد على اختنا من السعوديه سريع بس الاول كده.
اه طيب هو الاول في بس تعقيب ربنا يحفظك يا استاذ محمد اتفضل هو آه، ايه هي البرامج الغول العصبيه؟ انت كنت ربنا يكرمك يعني ذكرت سالت اخونا الدكتور نعم هي البرمجه اللغويه العصبيه هي عباره عن برمجه برمجه قدرات الانسان ويعني ايه المميزات بتاع الانسان وانا برمجها مم.
بشوف ايه المشاكل بتاعته اصلا وبحاول ان انا استخلصها زي ده ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه اللي هي الصور وازاي المرض بينشا هي دي جزء من البرمجه اللغويه العصبيه مم.
ان انا بشوف قدرتك ايه وبحاول ابرمج المشكله نفسها وبحاول احلل المشكله اللي عندك واحللها لك انت وبشوف قدراتك فين قدراتك انت مميزاتك انت فين ايه المميزات اللي عندك وازاي اشغلك بيها وازاي ابرزها عندك بحيث اعمل عندك برمجه واقوي عندك وانشر عندك انشط عندك الجزئيات اللي هي الحيويه والمميزه الإيجابية.
الايجابيه الموجوده عند كل شخصيه مم.
وبحاول اثبت عندك الجزئيات السلبيه اما بنشط الجزئيات الايجابيه هي دي ملخص يعني ملخص موجز نرد على اختنا مستشفى عشان معانا اربع دقائق بس اتفضل اختنا اللي هي من السعوديه واضح واضح الله تعالى اعلى اول ما واعلم بدات تلتزم نعم.
بدات تحصل لها الحالات دي وواضح اللي هي بردك لما التزم بالرقي بتاع الشيخ عائد ربنا يحفظه يا رب استجاب استجابت واستراحت بفضل الله سبحانه وتعالى يعني السخونه استجيب والحراره للشفاء. نعم.
نعم. نعم السخونه والحراره دي والله اعلم قد تدل على الحسد في البدن يعني هي واضح اللي هي والله اعلم كانت محسوده ولكن لما قامت الليل بقدر الله سبحانه وتعالى ظهر اثر هذا الحسد وده كان تعافي من المرض يعني تفاعل مع ال- مع القران فتعافي من المرض وليس الام من ذات طب القران حصل وذات عندها الليل.
زياده في غزاره في الدوره الشهريه ده ما انا بقول لحضرتك ما هي سخونه سخونه لا ما هي سخونه وزياده في الدوره الز- الشهريه ومع الاعراض الثانيه دي والله تعالى اعلى واعلم لعلها حسد لعلها خصوصا اللي هي استجابت بقدر الله للعلاج بالرقيه وتحسنت وهي لو استمر على نفس الرقيه بقدر الله سبحانه وتعالى سيصرف الله عز وجل او لعل الله عز وجل يصرف عنها ما بي- زينب من اكتوبر اللي هي الكوابيس و والله تحس هي- انها مخنوقه و...
اختنا ربنا يحفظها هي واظبت على ال- الاذكار او واظبت على الادعيه قبل النوم فانصرف عنها الكوابيس فدي واضح ان هي كان فعلا كابوس من الشيطان فلما واظبت على الاذكار فهي مساله بسيطه جدا طب في انصرف خدام؟
عنها اه في هي- خدام السور لا مفيش خدام طبعا الكلام بعض ما هشرح لحضرتك آه.
هي الجزئيه الثانيه من من سؤال اختنا ال- اللي هي اختنا زينب, زينب، آه.
موضوع ال- ال- الانفصال الخطبه الأو... الثاني ما كانش عارفها والاولاني كان مشكله والده مم.
لكن ما... فين السحر هنا يعني الأولاني قصدها انه مشكلة- في في سحر تعطيل زواج فين؟
آه، ده ده بوجهه نظرها الاولاني يعني.
مشكله والده والراجل متمسك بيها جدا لو الراجل ده ما بيحبهاش كنا قلنا ممكن ممكن لو كرهها ممكن لكن الراجل عارفها فعارف شكلها معجب بيها وفي صله قرابه متمسك بيها وبيحبها ده مستحيل ان يحدث مع السحر الا ان شاء الله عز وجل طيب، بالنسبه قدامنا.
لاختنا جيهان آه.
مفيش حاجه اسمها خدام للقران ولكن للاسف في نقطه بقى نبه للساده المشاهدين وده كلام متصوفه او بعض متصوفه اللي هم مبتدعه هو كلام الشيعة اصلا والشيعه يعني ربنا لا- يحفظهم.
لان رجعت التصوف أصلاً.
واجه للتشيع عندنا الله- في مصر الله يعني.
يبارك فيك يعني هم الشيعة دول اللي مطلعين بقى ك- شوية كتب ما أنزل الله بها من سلطان وأحاديث مكذوبة على آل البيت ويعني نعم اتفضل هي القصه يا استاذ محمد القصه هم بيعتقدوا ان لكل آه اسم اسماء الله الحسنى او لكل ايه من القران او لكل سوره من القران خدام مم.
فبيامروا الشخص او هم بيقراوا هذه السوره بصورة- بطريقه معينه العجيب جدا جدا ان ممكن الشخص ده يشعر ان في مخلوقات حواليه مم.
هو بيظن ليه ملائكه متوهم بقى زي ما احنا لا بنقول.
لا لا لا, آه.
لا ده ممكن تتنزل له شياطين مم.
بس لا.
هنا علامه الاستفهام آه.
ازاي الشياطين تتنزل اثناء قراءه قراءة القران القرآن. آه.
لانها قراءه لا ترضي الله عز وجل وقراءه على خلاف منهج السنه انا متعبد ربنا سبحانه وتعالى لو صليت الظهر خمس ركعات هل تقبل مني هذه الصلاه لا.
لا تقبل الس- السنه والشرع ان صلاه الظهر ربنا قال واستقم كما أمرت الله يحفظك خذوا أمرت عني يا مناسككم.
محمد استقم كما أمرتك الله كما يبارك فيك.
حددت المنهج لك الله يحفظك نعم، اتفضل.
فالمسألة لو أنا خالفت هذا المنهج مم.
بمنهج عندي يبقى أنا ابتدعته دين فتتنزل له الشياطين يبقى الشياطين تخدمني في اللحظة دي فتنة لي ولغيري نعم.
حتى يظن أن طب هذه ن- نرجع ملائكة.
للدكتور عشان الوقت ونقول آه، لأختنا وحضرتك جان- ردود آه، أنا- أنا بس تلغرافية هرد أعلق على سريعة أختنا بس.
جان اه ما انا عايز حضرتك يعني يعني هذا من من من من بدع آه، يعني آه، الشيعة والذي للأسف الشديد أخذه آه، بعض غلاة التصوف آه، في عالمنا الإسلامي والقرآن آه، يعني فيه آه، شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يحتاج إلى آه، من يخدم ولا يعضد ولا غير ذلك فهو كلام الله يعني المحفوظ بين الدفتين المبدوء بسورة الفاتحة المنتهي بسورة الناس فكل ما يقال حول القرآن هو من كلام الشيعة الذين يريدون نشره في عالمنا الإسلامي ويعني يعمموه يعني اتفضل هو حضرتك بس ردود سريعه على كده ال- بالنسبه طبعا.
للاخت اللي اتصلت من السعوديه انا شايف يعني انها تعاني من مرض نفسي ومرض هدوء لان الاعراض اللي ذكرتها بتقول عندي دوخه عندي زغلله نعم.
عندي غزاره في الدوره الدمويه اعتقد هي وصلت بس هي لا- الى هنا سن في ارتباط لكن لكن ارتباط بهذه الحالات عارف.
مع قراءة القرآن أنا عارف.
يعني هي لما بتقرأ القرآن بيحصل لها ده لا، ما في الحالات الطبيعية لا ما هي المفروض برضو يعني الاعراض دي برضو توحي ان الانسان عنده دوخه عنده زغلله بس عنده كذا الأعراض قد دي- يكون عندها ما ممكن آه، تكون أي بتقرا كتاب مرض ثقافي، آخر.
كتاب فلا بد- حديث، ما برضو- بيحصلهاش ده.
ما انا اشمعنى برضو لابس على يعني القرآن؟
انا لابد ان هي ت- تراجع آه.
طبيب في هذا الحالات تمام اتحسنت يا دكتور.
آه.
النقطه الثانيه آه، ايوه آه، حسنت أختنا فعليا معروفة.
أختنا بس أختنا برضو زينب ده أختنا- مفيد.
طيب عشان وقت البرنامج أنا معايا بالنسبة دقيقة.
لل- أختنا للأخت زينب من زينب- أكتوبر اه لكوابيس بالنسبه لاخت زينب طبعا احنا اتكلمنا في الحلقه الماضيه عن ما يسمى بقلق الزواج وده موجود يمكن الشيخ اتكلم ان البنات في هذه السن بيبقى عندهم قلق طبيعي لان هذه السن بتبقى سن الزواج وعندها احتياجات نفسيه واحتياجات فسيولوجيه واحتياجات كذا وكذا هذه الاحتياجات غير مشبعه وبالتالي بتحصل لها عمليه الكوابيس اذا ده قلق طبيعي ان يبقى يحصل لها عمليه كوابيس وكده بالنسبه للاخ محمد اللي اتصل طبعا هو ما وضحش ال- الحاله بتاعته بالنسبه للاخت جيهان يعني انا آه، لم اسمع ان في مثلا يعني ايات بعينها العلاج شيء بعينه او كذا او كذا لكن مفروض ال- الحلم ده ليه تفسير يعني زي ما هي بيبقى عندها احلام مفروض في تفسير نفس الاحلام المفروض هي تشوف الاحلام اللي بتجي لها دي آه، برضه لا مانع ان هي تعالج آه، تراجع طبيب نفس او كده شوف تفسير احلام لان كل هذه الاشياء لها تفسيرات في في مجال علم النفس لكن الثقافه الاجتماعيه اللي موجوده بتؤدي الى نوع من الوهم النفسي بالنسبه لكثير من الناس زي ما قلنا أسباب الوهم النفسي كان أستاذ عندنا دكتور، دقيقة يعني- واحدة.
يعني ما- عشان وقت الحلقة الحلقه اتفضل هي بس في سببين آخر, آه، اخر حاجه ان شاء الله في علاج- في الاسباب الوهم وعلاج الوهم مم.
كويس من ضمن اكثر اسباب الوهم في كثير من للاسف برامج كانت بتعرض اشارات فيديو لحالات كانت بتعالج وتشنج والكلام ده كله فدي للاسف بعض القنوات الفضائية.
بعض القنوات الفضائيه دي للاسف اصابت الناس بالوهم والعلاج في الكنائس من اكثر الاسباب للاصابه بالوهم يعني الناس بتخش سليمه ممكن تطلع اصلا موهومه او تطلع مريضه طيب علاج الوهم حضرتك عندنا في دقيقه بالظبط عندنا نوعين من الوهم في حاجه اسمها وهم بسيط وهم مركب الوهم البسيط ان انسان بيكون بيحدث له بعض الاشياء كاحلام او شعور او الام هو بيظن ان ممكن يكون مصاب بمس او سحر مع عدم تيقنه بذلك فده لو انت فهمته حقيقه مرضه وقعدت معاه وناقشته في الاعراض دي ببساطه شديده جدا بيخرج من هذا الوهم وهناك وهم مركب ان انا اكون رحت لواحد واثنين وثلاثه وشخص المرض اللي عندي ان هو مس او سحر وبدات اتفاعل مع هذا الوهم حتى اصبحت اتعايش مع هذه الاعراض فده الوهم وهم المركب بقى، عشان مدني ده بيقول لي محتاج نكتة لحاجتين.
الشريط خلص.
العلاج الحاجه آه.
آه. الاولانيه ان المريض يفهم ان هو موهوم الحاجه الثانيه ان كيف يخرج من هذا الوهم وفي وهم مركب اللي انت قلت عليه ما هو ده هو ده طيب ايوه عايزين برضو طيب نضيف خلاص يا دكتور عبد الله انا اسف اسف جدا يعني كده يعني إن شاء الله الحلقة الجاية لا اعزائنا تشرك المشاهدين بالله.
اه اعزائنا المشاهدين آه، آه، يعني آه، كانت حلقتنا اليوم حول اسباب آه، الوهم وعلاجه وقد آه، اغلقنا هذا الباب وربما اخذنا فيه مع آه، الدكتور عبد الله ومع الشيخ ابراهيم اكثر من ست حلقات متواصله على مدار الحلقات الماضيه حول آه، او خمس حلقات على ما اذكر تحديدا حول الوهم واسبابه وعلاجه وغير ذلك أق- اغلقنا هذا الملف اليوم وقبل أن أشكر ضيفي الكريمين في هذه الحلقة اسمحوا لي آه، أن نرحب آه، يعني في هذا البرنامج بالبرنامج التالي والذي فيه ضيف خاص من نوع خاص وهو فضيلة الشيخ الدكتور عائد القرني الذي شرف آه، قناتكم قناة الناس ويحاوره في هذا اللقاء الأستاذ مصطفى الأزهري فيعني آه، هنيئا آه، لقناتكم بتشريف الدكتور الشيخ عائد القرني آه، اسمحوا لي في نهاية هذه آه، الحلقة أن أشكر باسمكم آه، جميعا أعزائي المشاهدين ضيف الكريمين فضيلة الشيخ إبراهيم عبد العليم المعلم بالقرآن شكرا لك يا أبو عبد الرحمن الله يحفظك يا رب أشكر لك حضورك أيضا أشكر آه، الأستاذ الدكتور عبد الله السيد أحمد أستاذ علم النفس آه، بإحدى الجامعات المصرية نشكر لك حضورك دكتور عبد الله شكرا سلمان و- ونأسف لأننا قطعنا تعليقك يعني لا، لا، لا.
أشكر لكم أعزائي المشاهدين آه، حسن المتابعة وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته واللقاء في الأربعاء القادم إن كان في العمر بقية مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن منصور الداعي الإسلامي المعالج بالقرآن والناس والسحر